النبي الوفاء مع المصطفى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم مرة أخرى مع ليلة في بيت النبي تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفا صلى الله عليه وآله وسلم وفداه أبي وأمي صلى الله عليه وسلم آه، أدينا داخلين على النبي وكل يوم ثلاث بنقول أدينا داخلين على النبي وأكيد دخولنا على النبي لازم يغير حياتنا امبارح كنت في إحدى اللقاءات كده وسألت سؤال وبجدد السؤال مرة تانية على إخواني المشاهدين وحبايبي وأخواتي ربنا يجعلنا وإياكم من أهل الجنة يا رب العالمين تعمل إيه لو قابلت النبي صلى الله عليه وسلم وأتيحت لك فرصة لمدة دقيقة تقول له اللي جواك فكر في السؤال دوت و- ويا ريت ابعتوا لنا على الايميلات وابعت لي على الموقع الرسمي في قناه اقرا والموقع الرسمي للشيخ محمود المصري وعايزين استفتاء كده ونعرف ال- كل مسلم وكل مسلمه بيفكروا في ايه يا ترى لو قابلت النبي مره واحده في عمرك لمده دقيقه هتقول ايه للنبي صلى الله عليه وسلم ادينا داخلين على النبي بكل ادب وهدوء وسكينه اوعى تنسى التاشيره صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم دخلنا على النبي صلى الله عليه وسلم في الليله دي لقينا رجل أعرابي رجل بسيط جدا والحديث رواه مسلم داخل على النبي فبيقول له يا رسول الله أو يا محمد لأنه كان لسه ما أسلمش أعطيني من مال الله الذي آتاك فإذا بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يخرج مع الرجل ده ويدله على غنم بين جبلين أنا عايز حضراتكم تتخيلوا معايا المشهد العجيب دوت رجل أعرابي بسيط جدا هو كان كل اللي عايزه لقمة لقمتين آه، آه، آه، أربع دنانير خمس دنانير ولا حتى دينار أي حاجة فإذا بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي كان أجود من الريح المرسلة وكان أجود ما يكون في رمضان كل عام وانتم بخير رمضان على الأبواب فالنبي عليه السلام خرج مع الرجل ده وراح مشاور له شايف الغنم اللي بين الجبلين دولت دول ممكن يطلعوا كام غنمايه 10000 20000 طبعا أعداد لا تخطر على قلب بشر لأن دي مساحة كبيرة جدا بين جبلين فقال رأيتهم أيوة شايفهم قال كلهم لك خذهم كلهم طبعا الراجل يعني زي ما تقول برضه يعني انت عارف يعني لو كان في برضه شويه يعني كان قال لا يا رسول الله ده كتير عليا كفايه اخد غنمايه او اتنين وكفايه كده وفي غيري من المسلمين محتاجين الراجل ما صدق اول ما سمع النبي عليه الصلاه والسلام بيقول له خذ غنما بين جبلين راح واخد كل الغنم وراح بيها على القبيله بتاعته لكن الكرم ده ودخول النبي للرجل ده من المنطلق ومن المدخل الجميل دوت كان سبب في ان مش الراجل ده بس يسلم لا ده قبيلته كلها كل القبيلة تسلم بفضل الله سبحانه وتعالى الرجل راح ومن فرط اعجابه تخيل حضرتك لما تكون رايح لواحد صاحب مصنع سيارات مثلا او او اجانس عربيات بتقول له اعطيني من مال الله يعني اديني مثلا 10 جنيه 20 جنيه 5 دولار اي حاجه فجأة لقيته بيقول لك شايف اجانس العربيات دي كلها شايف ال ال ال ال الساحه الكبيره اللي مليانه عربيات ديت فيها حوالي 2000 عربيه قلت له اه قال لك خدهم كلهم تخيل حضرتك احساسك وتخيل حضرتك احساسك يكون عامل ازاي الراجل مش مصدق نفسه راح للقبيله بتاعته وراح مصرخ باعلى صوته وقال يا قوم اسلموا فان محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفاقه عايز اقول لهم الرجل العظيم ده عمره ما بيخاف من الفقر والدليل على كده انه ما ادانيش غنمايه ولا اتنين ده قال لي خد الغنم كلها اللي بين الجبلين فان محمدا صلى الله عليه وسلم يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة فالنبي دخله من المدخل دوت وعشان كده درس الليلة دي بعنوان النبي وفن التعامل مع الناس نبدأ في الدرس صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم كل واحد يا جماعة قلبه ليه مفتاح في واحد عايز توصل لقلبه توصل لقلبه من خلال الفلوس تديله فلوس يفتح لك قلبه في واحد تاني تدخل له من خلال الهدية تجيب له زجاجة عطر آه، تجيب له قميص وبنطلون هدية تجيب له طاقية تجيب له ساعة آه، تجيب له عربية هدية أي هدية أي- أيا كانت عظمت أو قلت هو قلبه بينفتح للهدايا وواحد ثالث قلبه بينفتح لما تقعد تأكله تعزمه على عزومة حلوة كده واخد بالك وتقعد تأكله في مكان فخم قلبه ينفتح لك واحد رابع قلبه انفتح لك لما آه، تسعى له في أي مصلحة دنيوية وظيفة شغلانة شهادة أي حاجة وفي واحدة تقول لك أنا أعرف إن الطريق الطريق لقلب زوجي هو معدته أكله وأغذيه كويس خلاص قلبه ينفتح لي وهكذا فكل واحد بيختلف عن التاني لكن كل الناس مجمعين باتفاق على إن البسمة والمعاملة الطيبة والكلمة الحلوة تفتح قلوب كل الناس يعني في واحد اه قلبه ينفتح للمال وواحد قلبه ينفتح للأكل أو للشرب أو للهدية لكن جميع الناس بلا استثناء قلوبها بتنفتح مع البسمة والمعاملة الطيبة والكلمة الطيبة تفتح قلب أي إنسان مهما كان القلب دوت مغلق بفضل الله سبحانه وتعالى طب احنا ايه اللي احنا هنستفيده لو انفتحت قلوب الناس ان احنا نقدر ننصحهم ان احنا نقدر ندعوهم الى الله سبحانه وتعالى لان ربنا خلقنا لغايتين في غاية الاهمية حضراتكم طبعا فاكرين قال جل وعلا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون دي اول غاية والغاية الثانية كنتم خير امة أخرجت للناس ودايما بكرر كلمات ربعي بن عامر لرستم قائد جيوش الفرس لما سأله من أنتم وما الذي جاء بكم إلى هنا قال نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة دي وظيفتنا يا مسلمين احنا وظيفتنا مش ان احنا نقوم ونشغل نفسنا بالمستقبل وبكرة بكرة مضمون ما دام احنا بنعبد رب سبحانه وتعالى كريم عظيم يستحي إذا رفع العبد يديه إليه أن يردهما صفرا خائبتين عمر بن الخطاب كان يقول إني لا أحمل هم الإجابة ولكني أحمل هم الدعاء فإذا كان الدعاء فثم الإجابة يقينا يقينا واحنا قلنا قبل كده ان حال المؤمن مع الدعاء في ثلاث احوال انا دعيت دعوه إما إن ربنا يعجل لي بإجابة الدعوة وإما إن ربنا يرفع عني من البلاء ما يوازي مثل هذا الدعاء وإما إن ربنا يختزل لي الدعاء دوت بأنه يفرج عني كربة من كربات يوم القيامة لدرجة إن المؤمن لما يعلم هذه الحقيقة يوم القيامة يتمنى إن ربنا ما استجابلوش ولا دعوة في الدنيا وأجل له استجابة الدعاء ده إلى يوم القيامة يفرج بها كل هموم وكروب يوم القيامة اللهم اجعلني وإياكم من أهل الفردوس الأعلى اللهم آمين النبي صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم هو اللي كان عارف بجد مفاتيح القلوب ازاي ربنا علمه لأن هو يعني النبي صلى الله عليه وسلم أدبه ربه جل وعلا فأحسن تأديبه وقال عنه جل وعلا وإنك لعلى خلق عظيم بأبي هو وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وآله وسلم النبي لما ذكرنا الحديث في أول الدرس الرجل الأعرابي اللي جايله البسيط دوت وبيقول له أعطني من مال الله الذي آتاك وراح مديله غنما بين جبلين هو النبي حس أن الرجل ده من هيئته فقير وأكيد وراه قبيلة برضه ربما تكون برضه في نفس الحالة حب النبي أنه كل القلوب دي تنفتح بشوية شياه إيه المشكلة؟ إيه المشكلة ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم الله أكبر إزاي إن أنا يعني أقايس ما بين شوية آه، آه، أشياء كده من من زينة الدنيا وبين إن ربنا يجعلني السبب في هداية إنسان صلاته تبقى في ميزاني صيامه حجه آه، زكاته عبادته قراءته للقرآن ذكره لله استغفاره صلاته على النبي بتصلى على النبي صلى الله عليه وسلم كل ده يبقى في ميزان حسناتي بحاجة بسيطة جدا جدا وأحيانا تنفتح القلوب بأقل من ذلك لكن النبي حب إن هو يتألف قلب القبيلة كلها فقال له خد الغنم كلها فكان مدخله الفلوس عرف النبي ده من فن التعامل مع الناس النبي بيعرف ازاي يتعامل مع الناس صلى الله عليه وسلم حديث رواه البخاري عجيب جدا النبي صلى الله عليه وسلم في احد مجالس العلم اللي عقدها للصحابه وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتخول اصحابه دائما بالموعظه قاعد وسط الصحابة عمال يذكرهم بالله ويكلمهم عن الجنة والنار والآخرة والحساب و فجأة دخل رجل أعرابي مسلم لكنه ما كانش عنده همة إن هو يروح يطلب العلم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ففجأة دخل المسجد ولم يجلس في جلسة في في حلقة العلم ولم يتعلم حرفا على يد النبي صلى الله عليه وسلم كل اللي عمله دخل واخد ركن كده بعيد في نفس المسجد وأعزكم الله وأخذ يتبول يقضي حاجته الصحابة لما شافوا المنظر طبعا منظر مستفز شويتين مش شويتين ثلاث شويات فقاموا وشهروا السيوف وعايزين يقتلوه وإذا بالحبيب المصطفى اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب القلب الرحيم نهر الرحمة وينبوع الحنان قال لا تزرموه لا تقطعوا عليه بولا سيبوه لأنه ممكن ينضر لو قطعت عليه بولا ممكن يحصل له مشاكل والتهابات و فقال لا تزرموه ياه ده بيتبول في مسجدك يا رسول الله لو واحد غير النبي لو واحد من دعاتنا من علمائنا في مسجد واحد دخل عمل حاجة زي كده ممكن يعتقد ان دي اهانة شخصية ليه انت ما بتحترمنيش انت عارف انا مين وتعمل قدامي حاجة زي كده حاجة صعبة جدا جدا والنبي عليه الصلاة- عليه الصلاة والسلام صاحب القلب الرحيم يقول لا تزرموه دعوه ثم أهريقوا على بوله سجلا أو ذنوبا من الماء يعني بعد ما يقضي حاجته هاتوا جرد المية وادلوه على الم- على ال- على المكان دوت خلاص طهر المكان فلما انتهى الرجل جاءوا بسجل من أو ذنوب من ماء وأهرقوه على نفس المكان ثم نادى النبي الرجل وقال له يا أخ الإسلام إن هذه بيوت الله شوف الأدب شوف الأخلاق شوف الرحمة ما قالوش إيه اللي أنت عملته دوت وشفت أنا حشتهم عنك وكان المفروض يقتلوك ده أنت اللي زيك يستاهل ويستاهل أبدا مش النبي اللي يقول كده قال يا أخ العرب إن هذه بيوت الله لا تصلح لشيء من تلك النجاسات وإنما هي للذكر والصلاة وقراءة القرآن فقال أعلم وإنما جئت لأختبر رحمتك الله فأشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله يقال في رواية أنه كان مسلم ويقال في رواية أنه ما كانش مسلم فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي عليه السلام بدأ يكلمه ويدردش معاه ويعرفه الإسلام و فجأة الراجل من شدة تعاطفه ومن شدة حبه للنبي عليه السلام ومن شدة تأثره بالرحمة اللي شافها من النبي عليه السلام وإذا به يقول اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا سوانا فراح النبي ضحك وقال له لقد تحجرت واسعا ده ربنا بيقول ورحمتي وسعت كل شيء انت تقول لربنا ما يرحمش غير انا والنبي عليه السلام بس فالنبي عليه السلام ضحك وابتسم و- و- وحس كده بان الراجل فعلا تاثر وتفاعل كان مفتاح الراجل ده ايه الرفق كان مفتاح الدخول لقلب الرجل ده هو الرفق والمعامله الطيبه اللينه لان الراجل لن- كان في الوقت ده ما كانش هيتحمل ان حد يغلظ عليه ولو حد غلظ عليه كان هيعند وربما لو كان مسلم كان هيرتد ولو ما كانش مسلم كان سيزهد في دخول هذا الدين العظيم في يوم من الايام واحنا حكينا القصه ديت لما كنا بنتكلم عن موسوعه الزواج الاسلامي في يوم من الايام والحديث رواه احمد بسند صحيح شاب غلبته شهوته ورايح للنبي يطلب منه طلب في قمه العجب والواحد بيتعجب وبيقرا الحديث دوت فدخل عليه وقال له يا رسول الله ائذن لي في الزنا سبحان الله يعني الإنسان يستحي أن يقول هذه الكلمة لواحد مش هقول متدين لواحد حتى مالوش في الدين فتخيل لما تقول هذا الكلام مش لواحد متدين ولا العالم ولا الشيخ لسيد ولد آدم صلى الله عليه وآله وسلم فراح قال له يا رسول الله ائذن لي في الزنا طبعا بعض الصحابة لما سمعوا الكلمة قالوا ما ايه اللي انت بتقوله ده وبعضهم شهر سيف عايز يضربه فالشهر عليهم النبي هكذا لا لا سيبوه وراح مناديله قرب فراح مقربه لحد ما خلى رجليه الاثنين لمزي لمسين رجل النبي عليه السلام وقال له بكل عقلانية وبساطة شديدة جدا صلى الله عليه وسلم قال أترضاه لأمك طب أنا هقول لك حاجة أنا مش هقول لك بقى آه، آه، أنا بقول كذا وربنا بيقول كذا سبحانه وتعالى أنا بس عايز أخاطبك الأول مخاطبة عقلية وخاطب فطرتك اللي جواك أترضاه لأمك فالشاب تخيل أمي تزني أستغفر الله لا لا لا لا لا أرضاه يا رسول الله فداك الله في- فداك أبي وأمي يا رسول الله أو جعلني الله فداك يا رسول الله قال له أترضاه لأختك لا طبعا لخالتك لعمتك لابنتك قال له لا يا رسول الله قال كذلك الناس انت يعني انت فاكر المسألة ديت يعني انت اللي بتغير على حرماتك والناس ما بتغيرش ما برضو الناس عندهم حرمات كذلك الناس لا يرضونه لأ- لأمهاتهم ولا لبناتهم ولا لأخواتهم إلى غير ذلك فإذا بالحبيب المصطفى يعلم أن الشاب ده عنده مشكلة المسألة مش مسألة أن أنا أقول لك ده حلال وحرام لازم يكون في فن تعامل شاب جايين غلبته شهوته لازم أديله الحل الموضوع مش موضوع نقول له اتق الله واوعى تفعل الفاحشة ولو فعلت هيحصل لك الموضوع أن هو متأزم عايزين نحل مشكلته فإذا بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يحط يده على صدر هذا الشاب ويقول اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه الشاب ده بيقول أنا كنت جاي وما كان من شيء أحب إلي في الدنيا من فعل الفاحشة فلما وضع النبي يده على صدري ذهبت من عند النبي وما من شيء أبغض إلي في هذا الكون من فعل الفاحشة فن التعامل مفتاح القلوب الرحمة واللين والرفق ان انت تبقى عارف تخش لكل واحد ازاي وتوصل لقلبه ازاي واهم حاجة في نجاح دعوة اي انسان في الدنيا يا جماعة ان انا ادخل قلبك لان انا لو دخلت قلبك يقينا كل اللي هقوله لك ما دام كلام بيوافق كتاب وسنه اكيد هتسمع كلامي واكيد هتبقى عارف ان انا خايف عليك وبحبك وما دمت انت بتحبني لازم اكيد كل حاجه هقولها لك هتسمع كلامي في يوم من الأيام لما النبي عليه السلام كان مهاجر من مكة للمدينة وقريش رصدت 100 ناقة لمن يأتي بالنبي صلى الله عليه وسلم حيا أو ميتا واحد اسمه سراقة بن مالك سراقة بن مالك عرف الطريق ووصل ورا النبي عليه السلام وأبو بكر ووصل لحد المكان وزي ما انتم عارفين القصة ساخت فرسه مرة واثنين وثلاثة لحد ما طلب من النبي الأمان وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم عرف خلاص مفتاح قلب سراقة سراقة ده بيجري ورا النبي ليه عشان حاجتين يا جماعة عايز فلوس عايز 100 ناقة والحاجة التانية عايز شهرة عشان يتقال هو ده اللي قبض على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له كيف بك يا سراقة إذا لبست سواري كسرى سواري كسرى غاليين جدا وفي نفس الوقت دي شهرة كبيرة هيتقال مين اللي لبس سراق- سواري كسرى هيتق- هيقال سراقة يبقى أنت خدت كده شهرة ومال ففتح قلبه بديت وكان سبب في إسلام سراقة تعالوا نكمل مفاتيح القلوب ولكن بعد الفاصل صلى على حبيبك
بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفاء ونسعد بنور نبي الوفاء
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إخواني وأحبابي مفاتيح القلوب محتاجين نعرف مفتاح قلب كل إنسان عشان نعرف ندخله صح ونقدر ندعوه إلى الله سبحانه وتعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وإحنا أتباعك يا رسول الله بنحبك وبنحب نكون أتباعك وبنحب إن إحنا نسير وراك يا رسول الله ونعمل زي ما كنت بتعمل وندعو الناس كلها لسنتك وشرع ربنا سبحانه وتعالى كل واحد قلنا ليه مدخل والنبي عليه السلام بيعلمنا المداخل ومفاتيح القلوب فاكر حضرتك لما ذكرت لك ان الحسن البصري رحمه الله رحمة واسعة في يوم من الأيام كان ليه جار ما بيصليش وهو نفسه يدعوه إلى الله سبحانه وتعالى فجأة بيبص مرة لقاه خارج قدام البيت ماشي فراح نازل وماشي معاه قعد يفكر القلب ده نوصل له منين ونعمل ومفتاحه يكون فين فقعد يفكر يفكر فجأة ربنا قدر من إخلاص نية الداعية ربنا بيوصل له الأسباب جنازة معدية قدام الحسن البصري فراح باصص للجنازة وراح قال له يا هذا أرأيت لو أن الله أحيا هذا الميت الآن فيا ترى ماذا سيصنع هيعمل إيه فالراجل على طول قلبه انفتح والفطرة الجميلة طلعت قال له ماذا سيصنع سيكون من أحسن الناس صلاة وزكاة وصلة للرحم وبرا للوالدين وكذا وكذا وكذا الفطرة الجميلة طلعت قال فليكن هو أنت وقد أحياك الله الآن فاصنع ما قلت الرجل تاب إلى الله وعاد إلى الله سبحانه وتعالى أحيانا يكون مفتاح قلب الإنسان إن واحد يسيء لك فأنت تحسن إليه يأتي الرجل إلى إبراهيم بن أدهم رحمه الله رحمة واسعة رجل من خيرة التابعين وجاي له واحد يهودي ومعاه أعزكم الله كلب بسلسلة ويقول له يا إبراهيم ألحيتك خير من دنب كلبي أم دنب كلبي خير من لحيتك يقوم ردد عليه رد في قمة الرقة يقول له والله لو كان دنب كلبك في الجنة ولحيتي في النار فدنب كلبك خير من لحيتي ولو كانت لحيتي في الجنة ودنب كلبك في النار فلحيتي خير من دنب كلبك بكل بساطة انفتح قلب الرجل قال والله ما تلك إلا بأخلاق الأنبياء فأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم ممكن يكون مفتاح قلب إنسان بأمانتك أمانتك فتحت قلبه الصحابة تجار الصحابة اللي كانوا بينزلوا في بلاد الغرب يبيعوا ويشتروا ويقف يجي له الرجل يقول له أعندك قمح يقول له عندي قمح ولكن أخي الذي بجواري عنده قمح أفضل من الذي عندي يا إيه الأمانة وإيه الإثار ده كله أنت دينك إيه يقول له الإسلام والإسلام بيدعوك لكده آه طبعا يقول له أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله جيله واحد تاني عندك شعير عندي شعير والشعير جيد جدا لكن اشتري من اخوها اللي جنب لانه ما باعش من الصبح فعشان يقدر بس يرجع لاولاده بقوت اليوم ايه ده دينك ايه الاسلام الاسلام بيدعو للخلق ده طبعا انفتح القلب على طول يخش في الاسلام وهكذا شوف سبحان الله ينفتح القلب بان انت تحسن الى الناس مفيش حد في الدنيا بيحب من يسيء إليه حدش يحب من يعبس في وجهه محدش بيحب يا جماعة اللي يقول له كلمة نابية يجي الإمام الشافعي اللي هو كالشمس للدنيا وكالعافية للأبدان يجي له واحد رجل من الناس اللي بتكره أهل الدين يقول له أنت الشافعي حتى بي- بي- بلا أدب يعني مش قال له أنت الإمام الشافعي قال له أنت الشافعي وشوف تواضع الإمام الشافعي ما قالوش أنت مش واخد بالك أنا مين ده أنا الإمام ده أنا سيد المسلمين في هذا الزمان فقال له أنا الشافعي يقوم راجل يرد عليه يقول له ايه والله انك فاجر فاسق احوذ بالله هذا كلام يقال للامام الشافعي رحمه الله رحمه واسعه بيقول له انك فاجر فاسق الامام الشافعي خلاص عرف مفتاح قلب هذا الانسان هذا انسان عنده سوء ادب يبقى مفتاح قلبه بقمه الادب شوف ال- شوف العكس بقى شوف بتخش له منين فقال لهم وهو بص للرجل كده ولكن رفع يديه الى السماء قال اللهم ان كان عبدك هذا صادقا فيما يقول يعني لو انا فاجر وفاسق فاغفر لي وارحمني وتب علي وان كان عبدك هذا والله رفض يقول انه كاذب ولم يقل وان كان عبدك هذا كاذبا ولكنه قال وان كان عبدك هذا غير ذلك يعني ما هوش صادق فاغفر له وارحمه وتب عليه أصبح الإمام الشافعي من أحب الناس إلى قلب هذا الرجل وبقى الرجل ده من طلاب علم الإمام الشافعي بالكلمة الحلوة بمفتاح القلوب ممكن واحد يكون مفتاحه القوة قلبه لا ينفتح إلا بالقوة تخيل حضرتك آه في ناس كده في إنسان لما تغلبه في حاجة معينة خاصة بالقوة على طول ينقاد إليك كان في واحد اسمه ركانة ده كان موجود في عهد النبي ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم والراجل ده كان يعتبر هو أكتر واحد مشهور بأن هو المصارع الذي لا يهزم في أرض الجزيرة ركانة كان يضرب بالمثل في القوة وأنه يصرع الأبطال ومفيش حد يقدر يقف قدامه فلما قابله النبي صلى الله عليه وسلم قال له أسلم يا ركانة يوم ركانة يقول لي للنبي عليه السلام خدوا بالكم وركزوا عشان تعرفوا مداخل القلوب يا جماعة الخير يا حبايب قلبي يا إخواني وأخواتي بالله عليكم ما ينفعش تعيشوا وتخرجوا من الدنيا ومحدش فيكم ربنا هدى على ايده انسان واحد ما ينفعش لازم قبل ما نخرج لازم يكون ربنا هدى على ايدينا واحد او اتنين او تلاتة او عشرة او مية ما ينفعش لازم يكون لنا دور ويكون لنا بصمة جميلة في حياتنا فالمهم الشاهد في الموضوع ان كل واحد فيكم اكيد ممكن يكون يعرف واحد مش ملتزم ابحث عن مفتاحه وافتح قلبه بفضل الله سبحانه وتعالى استعن بالله وشوف مفتاح قلبه وخش له من المفتاح دوت بفضل الله التزم على ايديك وبرضه حضرتك شوفي واحده مش محجبه وشوفي المفتاح بتاعها ايه المفتاح بتاعها والله واحده بتحب الموضه وبتحب خش لها من باب الموضه وكلميها عن الموضه وفهميها ان انت فاهمه ودردش معاها وقولي لها ولكن اجمل موضه واحلى موضه في الدنيا اللي انت هتلبسها في الجنه مش في الدنيا ان انت لما تلبسي حجابك في الدنيا ربنا هيكرمك بحلل الجنه يوم القيامه آه، آه، مدخلها ايه الفلوس دردشي معاها في- يعني المهم هاتي لها هديه تهاد وتحب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فعشان كده بقول لكم لازم يكون كل واحد فينا عنده هدف محدد ولازم يكون منشن على حاجة النبي عليه السلام بيقول لركانة أسلم يا ركانة قال إن صرعتني أسلمت لو قدرت تغلبني يا محمد عليه الصلاة والسلام أنا مستعد إن أنا أسلم حالا فالنبي عليه السلام انتوا عارفين طبعا قوة النبي كما ثبت عند البخاري ان انس بن مالك قال لقتاده ان كنا لنتحدث ان النبي قد اعطي قوه أربعين رجلا زاد ابو نعيم في صفه الجنه ان كنا لنتحدث ان النبي قد اعطي قوه أربعين رجلا من اهل الجنه الرجل من اهل الجنه قوته بقد ايه في روايه الطبراني في الكبير بسند صحيح عن زيد بن ارقم ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال ان الرجل من اهل الجنه ليعطى قوه 100 رجل في الطعام والشراب والشهوه والجماع 140 ب 4000 رجل لذا علق الحافظ ابن حجر في فتح الباري وقال وعلى هذا يكون حساب قوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ب 4000 رجل 4000 رجل قدام رجل مهما بلغت قوته بقى فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له أسلم يا ركانة قال إن صرعتني أسلمت خش لي من مدخل القوة انت عايز تقنعني بيك اقنعني بيك مش انت بتقول ان انت مؤيد من قبل الله خلاص خلي ربنا سبحانه وتعالى يعطيك القوة اللي تغلبني بيها وانا اسلم فقام النبي واستعان بالله وقام وصرع ركان في ضربة واحدة ضربة واحدة جابه على الأرض خد بالك فيعني ركانة بقى تقول ايه اتكسف لأنه طبعا هو بقى المصارع الكبير في أرض الجزيرة فقالوا إنما أخذتني بغتة لا ده أنت إيه يعني خدتني فجأة كده فواحدة واحدة يعني قال له خلاص نعيد تاني راح النبي عليه السلام صرعه ووقعه على الأرض قالوا لا لا لا أخذتني بغتة مرة أخرى يعني برضه في المرة دي أنت فقالوا لا لا لا, لا. خلاص نخليها آخر مرة بقى وإيه ونشوف فأخذ استعداده خلاص وسألهم هل أنت جاهز يا ركانة جاهز يا, ر... يا محمد خلاص ودخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم ورفعه وصرعه على الأرض فإذا بالرجل يقوم ويقول أشهد أنك مؤيد من قبل ربك أشهد أن لا إله إلا الله وأنك يا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلوا من منطلق القوة كان مفتاحه هو ده كان المفتاح بتاعه مفتاح القوة خد بالك يجي واحد تاني أعرابي يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي عليه السلام يقول له أسلم يا رجل فيقول لا أسلم حتى أرى آية ده مدخله أنا رجل رجل عقلاني أنا رجل ماليش علاقة بقى بال... بالحاجات الجميلة ديت والروحانيات و... لا لا لا لا أنا وريني معجزة لو شفت المعجزة دي على طول أسلم في ساعتها فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم قال أرأيت إن أريتك آية أتسلم لو وريتك آية تسلم قال له أسلم قال له خلاص أترى هذه الشجرة التي هناك شجرة ضخمة جدا اسمها شجرة, شجرة النرجس شجرة ضخمة والحديث رواه أحمد بسند جيد كما ذكر ذلك الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية قال له أترى تلك الشجرة قال أجل فأشار إليها النبي أن تأتي شاور لها كده عشان تيجي شجرة وتعرف من هو النبي صلى الله عليه وسلم الله وكم مرة النبي شاور لك يا مسلم وقال لك تعالى صلوا كما رأيتموني أصلي وانت ولا كأنك سامع النبي ولا كأنك شايف كلام النبي وكم مرة يا مسلمة وأخت الفاضلة النبي شاور لك عشان تيجي وقال لك البسي الحجاب علشان تخش الجنة وانت رفضت ان انت تيجي والشجرة جت شجرة معقولة ممكن تكون أحسن مننا معقولة ممكن تكون شجرة أحسن من ناس كتير عايشة على وجه الأرض بياكلوا ويشربوا من خير ربنا سبحانه وتعالى وبيتنعموا في نعيم الله سبحانه وتعالى ورمضان مقبل أو شهر التوبة جاي كل عام وانتم بخير يا رب العالمين ويجعلوا شهر شهر النصر والتمكين للمسلمين وتكون كل الدنيا هديت بفضل الله وربنا مكن المسلمين في كل البلاد في ليبيا وسوريا واليمن وفي كل أقطار الأرض يا رب العالمين وربنا يحقن دماء المسلمين قولوا أمين الشهر جاي عايزين نتوب وعايزين نرجع لربنا عشان ربنا يرضى عنا وعشان لما نرفع ايدينا ونقول يا رب نجي اخواننا في سوريا وليبيا واليمن ربنا يقول لبيك عبدي قد حقنت دماءهم محتاجين نرجع لربنا فالشجرة جت واحنا ليه ما بنجيش احنا ليه ما بنسمعش كلام النبي وبنحبه وبنقول بنحبه طبعا وكل الناس بيحبوا النبي وانا لا اشك في اي مسلم على وجه الارض اكيد بيحب النبي حتى العصاه حتى اللي بيشربوا خمره والله العظيم لا أشك في حبهم للنبي بس محتاجين نشيل الغلاف اللي على القلب ده علشان نرجع لربنا وعشان نتبع نبينا صلى الله عليه وسلم لو سألت واحد خارج من خمارة بتحب النبي هيبكي ويقول لك طبعا بحبه ادعي لي ربنا يهديني لكن والله بحبه تخيل وممكن في لحظة بكلمة واحدة يمكن لو قابلت واحد خارج من خمارة وقلت له لو قابلت النبي دقيقة هتقول له ايه هيقول لك اقول له ايه انت شايف حالي يمكن يقعد يبكي ويتأثر جدا جدا هقول له ادعي لي يا رسول الله ربنا يتوب عليا نفسي نفسي والله ابقى معاك يا رسول الله نفسي نفسي ابقى في حضنك يا رسول الله انا انا متخيل المشهد ده يا جماعه ما فيش مسلم الا وجواه خير كتير جدا جدا بتتفاوت نسبه الخير من واحد للتاني لكن الكل جواه خير والله العظيم والذكي الذكي والداعيه الذكي اللبيب العاقل المؤيد من قبل الله سبحانه وتعالى هو اللي يعرف ازاي يفتح القلوب هو اللي ازاي يعرف ان يدخل القلوب ديت عشان ياخد القلوب ديت مش لمصلحته ولا لدنيته ولا لحاجته وانما ياخد القلوب ديت لعلام الغيوب عشان يعبدهم لله سبحانه وتعالى قال له اسلم قال لا أسلم حتى أرى آية أشار النبي إلى شجرة النرجس تعالي فجاءت الشجرة اسمع للرواية واقرأها اقرأ في, في, في البداية والنهاية للحافظ ابن كثير والرواية عند أحمد بسند جيد يقول الراوي فجاءت الشجرة تخد الأرض خدا يعني تشق الارض شقا اللي عارف حضرتك لما يكون جايب سكينه كده وبت- وبتقطع مثلا تورته ولا جاتوه شوف بت- بتفلقها نصين ازاي الشجره عملت كده تخد الارض خدا اي تشق الارض شقا ثم جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم ومالت بفروعها الى النبي ونطقت بالشهادتين ثلاث مرات معجزه من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم الشجره بتقول له اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله وكررتها مره واثنين وثلاثه ثم امرها النبي فعادت الى مكانها فاسلم الرجل ويجي له واحد تاني يقول له النبي عليه السلام أتشهد لي بالرسالة قال لا أشهد لك حتى يشهد ذلك الضب الضب ده حيوان معروف عايش في الصحاري في, في, في, في بلاد السعودية معروف ومشهور هناك جدا الضب ده حيوان عامل زي التمساح بس صغير ف- ف- فالراجل كأنه عايز يعجز النبي عليه السلام بيقول له أنا مش هشهد لك بالرسالة إلا لو الضب ده شهد فنظر النبي إلى الضب وقال أتشهد يا ضب أني رسول الله فوقف الضب على رجليه الخلفيتين واقرأوا أيضا الحديث في مسند الإمام أحمد بسند جيد فوقف على رجليه الخلفيتين وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله تعجب الرجل قال سبحان الله ضب يشهد لك برسالة أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله صلى الله عليه وسلم عشان كده النبي وضح الكلام ده كله في حديث جامع ورائع في غاية الروعة في سلسلة صحيح للشيخ الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه ما من شيء في السماوات ولا في الأرض إلا ويعلم أني رسول الله إلا عصاة الجن والإنس هم دول بس اللي مش عارفين قدر النبي صلى الله عليه وسلم فاكرين حضراتكم لما ابن مسعود كما عند مسلم يقول إن كنا لنسمع صوت تسبيح الحصى في يد النبي والله يا مسلم والله يا أختي الفاضلة كان الحصى يتحط في إيد النبي يسبح اتحط في ايده صلى الله عليه وسلم يسبح بيتأثر بالنبي بقى أنا محطوط في إيد النبي يت- يتأثر الحصى ويسبح وفي رواية البخاري ابن مسعود بيقول له إن كنا لنسمع صوت تسبيح الطعام في يد النبي يا سبحانك يا ربي طعام بيسبح في إيد النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول والله إني لأعلم حجرا والحديث رواه مسلم إني لأعلم حجرا بمكة كان يسلم علي قبل البعثة قبل ما النبي يبقى رسول الحجر كان النبي يعدي من قدامه يقول له السلام عليك يا رسول الله قبل أن يكون رسولا والحجر يعلم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يقف فوق جبل أحد وقبل ما يقف فوق جبل أحد يعدي من قدام جبل أحد كما عند البخاري ويقول أحد جبل يحبنا ونحبه يا سلام ويطلع فوق الجبل هو أبو بكر وعمر وعثمان والحديث في البخاري ومسلم فيهتز الجبل فرحا بقدوم النبي فرحان فرحان ليه احنا مش فرحانين بقدوم سنة النبي وقدوم من يحدثنا ويذكرنا بالنبي صلى الله عليه وسلم وليه ما بنسمعش كلام النبي محتاجين نسمعه أنا عارف إن في ملايين قاعدين قدامنا دلوقتي بيسمعوا كلام النبي وبيسمعوا كلام ربنا سبحانه وتعالى وهم كلهم بيحبوا النبي والقلوب اجتمعت على هذا البرنامج الحمد لله رب العالمين ليلة في بيت النبي من أسعد لحظات عمري وأعمار ناس كتيرة قاعدة قدامي وأنا أعلم جيدا قاعدين بيقولوا بنستنى من التلات للتلات ليلة في بيت النبي لعل وعسى ربنا يجمعنا يوم القيامة إن شاء الله مع النبي في الفردوس الأعلى إن شاء الله نقول له يا رسول الله إحنا اللي كنا مع بعض مع بعض في الدنيا في ليلة في بيت النبي وكنا بنتخيل إن إحنا جايين لك ودينا جينا لك حقيقة يا رسول الله وقدمنا كل اللي أنت أمرتنا بيه يا رسول الله سبحان الله حاجة جميلة أوي أوي أوي إن الإنسان يسمع كلام النبي إن, إن, إن, إن جبل جبل بيهتز فرحا بقدوم النبي سبحان الله فإذا بالنبي يضربه ب- برجليه ب- برحمة وحنان ويقول أثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تعالوا نكمل مفاتيح القلوب التي عرفها النبي صلى الله عليه وسلم ولكن بعد الفاصل صلى على حبيبك تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور له لحظة صفاء
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي تعالوا نكمل موضوعنا حول مفاتيح القلوب ربنا يا رب يجعلنا وإياكم من أصحاب القلوب الطيبة التي تنفتح لها كل قلوب البشر لندعوهم إلى عبادة رب البشر سبحانه وتعالى في يوم من الأيام كان في رجل عنده مشكلة كبيرة جدا الرجل ده مش لاقي لا رزق ولا أي حاجة ولا فلوس ولا أي حاجة ونفسه أن ربنا يكرمه ويعني بأي مصدر رزق عايز يحل المشكلة دي بأي طريقة عشان عيلته وسبحان الله وربنا يقدر أن يروح للنبي فيسأله المال والنبي عليه السلام كان دايما يحب أن ينمي عند الناس إخراج المواهب أو استخراج المواهب اللي موجودة عندهم بدل ما يعتمد على إنه ياخد قرشين ثلاثة لا بالعكس علمني صنعة أفضل ما تديني قرش وده كان شعار النبي عليه السلام إن اليد العليا خير من اليد السفلى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا بالحبيب المصطفى يقول له صلى الله عليه وسلم يقول له أمعك شيء ما عندكش أي حاجة فذهب الرجل إلى بيته فعاد فلم يجد إلا حذاء قديما فباعه النبي بدرهمين وقال له اذهب واشتري حبلا وقدوما اشتري أدوم كده وحبل واذهب واحتطب واتني بالحطب ذهب الرجل وعاد بالحطب إلى النبي صلى الله عليه وسلم باع النبي الحطب بدرهمين ثم قال له خذ هذا الدرهم واتي به إلى بتع... واتي واشتري به طعاما لأهلك وبالدرهم الثاني اشتري آآ آآ يعني حذاء جديدا بدأ الرجل بقى عنده قدوم وبقى عنده حبل وبقى يروح ويشتغل و فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أن يأخذ أحدكم حبله فيذهب إلى الجبل فيحتطب ويبيع ويشتري ويعف نفسه ويعف نفسه وأهله خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه هي دي المسألة اليد العليا خير من اليد السفلى كان مفتاح هذا الرجل أن النبي يكتشف الموهبة اللي جواه عشان يحلله المشكلة بتاعته وآخر مثال يأتي الرجل كما تعلمون الحديث ذكرناه أكثر من مرة رجل كبير في السن سقط حاجبه على عينيه من كبر السن وراح وكان لسه ما أسلمش بيقول له يا محمد إني قد عملت من الذنوب ما لو إن وزع على أهل الأرض لأغرقهم جميعا يقوم النبي يدخل له مفتاح الأمل والتوبة ومفتاح الرجاء في في في عند فيما عند الله سبحانه وتعالى فقال له أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله قال أشهد قال أبشر فإن الله قد أبدل سيئاتك كلها إلى حسنات الراجل مش مستوعب قال وغدراتي وفجراتي قال وغدراتك وفجراتك فولى الرجل مكبرا الله أكبر الله أكبر والنبي يبتسم فنزل قول الله عز وجل إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما سبحانه وتعالى قد إيه النبي كان يعلم مفاتيح القلوب ويتعامل مع الناس من منطلق أنزلوا الناس منازلهم محدش في الدنيا قلت لكم في بداية الحلقة محدش في الدنيا يتمنى أن حد يحتقره أو يقلل من شأنه أو أنه يتعامل معاه معاملة مش كويسة أو ينظر له نظرة مش كويسة النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان يكاتب الأمراء والملوك كان يرسل الرسالة مع أن يعني أغلبهم كانوا كفار ورغم ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثلا إلى النجاشي عظيم الحبشة أسلم النجاشي الباقي ده كلهم ما أسلموش لكن النبي عليه الصلاة يقول له إلى النجاشي عظيم الحبشة إلى كسرى عظيم الفرس إلى قيصر عظيم الروم إلى المقوقس عظيم مصر بل في يوم فتح مكة النبي صلى الله عليه وسلم داخل فتح مكة يوم فتح مكة فاتحا منصورا صلى الله عليه وسلم فيجي العباس العباس عم النبي عليه الصلاة يقول له يا رسول الله إن أبا سفيان رجل يحب الفخر رجل بيحب ان انت تديله يعني بالبلدي كده بلغه العصر تديله البرستيج بتاعه فيا رسول الله اعطيه شيئا يعني المساله ان هو هو عايز يسلم بس برضه رجل ليه مكانه كبيره فلو اسلم هيبقى واحد من عامه المسلمين هو عايز برضه تديله ايه مكانه فاذا بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول من دخل داره فهو امن ومن دخل دار ابي سفيان فهو امن مع ان كل واحد لو دخل داره بقى امن لكن النبي عليه السلام خص دار ابي سفيان حتى يعطي ابا سفيان مكانه ويشعر ابا سفيان بان ليه مكانه بين القوم كبيره جدا عشان يكون ده من اسباب التاليف لقلب هذا الرجل على الاسلام بفضل الله سبحانه وتعالى وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يمتلك مفاتيح القلوب بابي هو وامي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم عايزين نقول يا جماعة فن التعامل مع الناس ده لابد أن يتعلمه كل مسلم لأن وظيفتنا أن احنا نعبد ربنا ونعبد الكون كله لله سبحانه وتعالى كل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا أنا ده مين ده النبي ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم أنا ومن اتبعني يا أتباع النبي محمد يا أخواني وأخواتي يا اللي بتحبوا النبي وعايزين تتبعوا النبي وعايزين تيجوا يوم القيامة تقفوا على حوض النبي تقولوا يا رسول الله الحمد لله دعيت الناس لدينك ولشرعك وسنتك واهتدى على ايديا خمسين واحد وأسلم على ايديا ثلاثين واحد وهكذا اجتهدوا ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر نعم عايز أقول حاجة أحيانا تلاقي خطباء ودعاء ومشايخ العلم واحد والكتب واحدة والمصدر واحد كتاب وسنة احنا مش هنألف دين جديد لكن تجد داعية ما شاء الله ربنا يجعل له القبول وبيفتح به القلوب بفضل الله سبحانه وتعالى وداعية آخر سبحان الله ليس له أي قبول إيه السبب؟ السبب هو أولا إخلاص النية لله سبحانه وتعالى ثانيا إن في واحد فيهم ما شاء الله عنده دراية بمفاتيح القلوب اللي هم بيسموها يا جماعة بيسموها فقه النفس ابن عباس رضي الله عنهما قاعد وسط الصحابة جاله واحد بيقول له يا ابن عباس هل لقاتل المؤمن توبة قال أجل له توبة طبعا احنا نيأس الناس من رحمة ربنا شويتين جاله واحد تاني يا ابن عباس في نفس المجلس هل لقاتل المؤمن توبة قال لا ليس له توبة فالناس تعجبت كيف ذلك يا ابن عباس قال لهم الأولاني جاييني ودموع التوبة في عينيه فما أردت أن أيئسهم من رحمة الله قلت له طبعا له توبة الثاني جايني والشرار بيتطاير من عينيه رايح يقتل مسلم فأحببت أن أمنعه من قتل مؤمن فقلت له ليس له توبة ده بيسموه فقه النفس احنا محتاجين النهاردة بصدق واسمعوا مني يا إخواني ويا دعاة الأمة محتاجين عالم أو داعية فاهم مش حافظ محتاجين نعرف ازاي نتعامل مع الناس محتاجين نعرف ازاي نتعامل مع متغيرات العصر محتاجين نعرف ازاي نتعامل مع قلوب الناس في كل زمان وكل مكان معاملة الفقير غير معاملة الغني ومعاملة الوزير غير معاملة الغفير يعني انت عايزنا نفصل دي لا ما نفصلش انما نفصل اسلوب واضح أنا لما أكلم الرجل الفقير البسيط فبقول له يا عم الحاج بقى كان حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم بيعمل كذا وكذا ما تصلي عليه يقول لي اللهم صل وسلم وبارك عليه تيجي تكلم واحد رجل دكتور في الجامعة فتقول له فحضرتك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء إلى هذا المكان كان يفعل كذا وكذا وذلك من أجل كذا وكذا وتقنعه رجل عقلاني عايز واحد زائد واحد يساوي اثنين فأسلوب ده غير أسلوب دوت ومخاطبة دوت غير مخاطبة دوت وده مش معناه ان احنا بنفصل دين لا بنفصل اسلوب هي نفس المعلومة لكن توصلها لده باسلوب وتوصلها لده باسلوب كما علمنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال انزلوا الناس منازلهم ممكن تلاقي واحد مدرس في مدرسة مدرس الطلبة كلهم بيموتوا فيه بيحبوه جدا ومدرس تاني الطلبة يشوفوه من الطريق يمشوا بالطريق التاني ليه؟ فن التعامل المدرس ده بيتبسط معاهم بيوصل لهم المعلومة بأسلوب كويس جدا الأسلوب بتاعه بيعاملهم على إنه أخ كبير ليهم مش على إنه مدرس فالقلوب بتتهافت عليه تجد في المقابل مثلا واحد بياع حتى في مجال التجارة تجد واحد صاحب سوبر ماركت الناس داخلين له ما شاء الله أول ما يدخلوا السلام عليكم وعليكم السلام أهلا وسهلا نورتونا شرفتوا المكان اتفضل حضرتك اه تأمرني بإيه فمزاء بالمعاملة الطيبة والكلمة الطيبة رجل اشترى حاجة طب خلي عنك طب نجيب لك السلة طب هات يا فلان كيس عبي للأستاذ طب وصله لحد العربية والتاني يدخل الرجل من دول يسلم عليه السلام عليكم أهلا وسهلا ومتجهم ومكشر وزعلان ومتضايق ولو قال له لو سمحت كيس بينفخ ومتضايق وناوله يا ابني كيس ولو حد طلب ان يوصل له حاجه يقول له ما بنوصلش وهكذا تجد الانسان غصب عنه بيروح للانسان البشوش ده وما يروحش للتاني يقول لك حاجته لو احسن من ده احيانا انا بسمع بعض الناس يقول لك انا اشتري من فلان ولا اشتريش من فلان رغم ان فلان اغلى بس معاملته حلوه شوف قد ايه رغم انه اغلى بس معاملته حلوة المعاملة أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم لطالما ملك الإنسان إحسانه الإحسان إلى الناس البسمة الحالية المعاملة الطيبة اللي هي بلغة أهل مصر لاقيني ولا تغديني بجد يعني استقبلني مقابلة حلوة كده وخدنا في حضنك وقبلني كده وقول لي اتفضل وأهلا وسهلا ونورتنا وكان الود والدنا يعني نذبح لك ديك رومو ونجيب لك تفاح مش عارف ايه وانت ما اكلتليش حاجه خالص يعني يا دوب بالكتير قوي كوبايه شاي من غير سكر لكن انا مبسوط وفرحان لحسن الاستقبال واحد تاني يقابلك ويحط لك سفره ما شاء الله مائده الرحمن وفي النهايه يعاملك معامله وحشه تقول يا ريت ما اكلنا ولا شربنا ولا كنا جينا له اصلا وهكذا لاقيني ولا تغديني ممكن تلاقي حتى في مجال البيوت الاباء والامهات اب وام ما شاء الله الاولاد بيموتوا فيهم ما يقدرش يفرقوهم لحظه واحده حتى لما يكبروا ويتجوزوا ياخدوا الاولاد يروح تعال نروح نزور جده ونزور سته ما نقدرش نسيبهم ابدا ليه الحنيه والحب والرحمه والحنان والبسمه والجمال انما ممكن يكون اب تاني قاسي هو فاكر كده انه لما يخش البيت واول ما يتنحنح من على السلم اللي فوق السرير ينزل تحت السرير واللي في الدولاب يخش المطبخ واللي في المطبخ يخش الثلاجه عايز الدنيا تبقى كده ليه عايز يحس ان هو يعني ايه شخصيه يقول لك انا اول ما اخش بس اتنحنح بس على السلم كده الدنيا كلها بتتقلب بالعكس الكلام ده كله غلط الكلام ده مش سليم بالمرة النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه أحد الصحابة فوجده يقبل أحد أحفاده قال أتقبلون صبيانكم يا رسول الله فوالله إن لي عشرة من الأولاد ما قبلت واحدا منهم مرة واحدة قال سبحان الله أو أملك لك أن نزع الله الرحمة من قلبك إنما يرحم الله من عباده الرحماء وهكذا في كل مجالات الحياة الإنسان الذي يحسن إلى الناس الذي يتعامل مع الناس برحمة ولين وبسمة وحنية الناس بتحبه وتنساق إليه والذي يتعامل مع الناس من برج عالي ويتعامل بكبر ويتعامل يتعامل بأنفة الناس تبغضه الناس تبغضه بل قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر تعالوا نشوف النبي بيعلمنا فن التعامل مع الناس من خلال نقاط سريعة جدا نقولها قبل ما نطلع الفاصل الأخير ونستمتع بسماع مكالماتكم ونشوف إيميلاتكم ربنا يحفظكم أول حاجة رقم واحد ارفع شعار البسمة والرحمة حبيبك ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم يقول كما عند الترمذي بسند صحيح تبسمك في وجه أخيك المسلم صدقة أنا الآن بتبسم اهو قدام ملايين قاعدين قدامنا ربنا يحفظهم يا رب العالمين جمهور قناة اقرأ القناة الحبيبة إلى قلوبنا وجمهورنا الحبيب الجميل اللي يعني الواحد بيسعد بلقائه كل يوم ثلاثة البسمة دي شايفها ملايين ناخد ملايين الحسنات أنا وكل القائمين وإخواني والمخرج والإخوان اللي قاعدين ورا الكاميرات وكل من ينقل هذه الصورة وهذه البسمة لكل مسلم له أجر والقائمين على القناة كله كله بيشارك بفضل الله سبحانه وتعالى فتبسمك في وجه أخيك المسلم صدقة ثبت في الصحيحين عن جرير بن عبد الله أنه قال ما حجبني رسول الله منذ أسلمت ولا رآني إلا تبسم في وجهي هو عارف النبي عليه الصلاة والسلام أن مفتاح قلب هذا الرجل انك تتبسم في وشه كل ما تشوفه والنبي صلى الله عليه وسلم كان بسام المحيا امام كل الناس لكن كان بيزودها مع جرير لانه كان محتاج للبسمه ديت صلى الله عليه وسلم شوف قد ايه خالد بن الوليد لما راح اسلم لما راح اسلم بيقول رآني النبي من بعيد وخالد بن الوليد جاي من اخر المكان مكان بعيد جدا قال فرآني النبي من بعيد فتبسم في وجهي وظل النبي متبسما في وجه خالد بن الوليد إلى أن جاء خالد وأسلم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم بعض الناس يا جماعة سامحوني لا يبتسم إلا لواحد يكون ليه عنده مصلحة اهلا وسهلا وازاي حضرتك وطلبات سيادتك اوامر ومش عارف ايه وشخبطه اولاد سيادتك تخطيط لمستقبل الامه والحاجات دي لما يكون في مصلحه ما فيش مصلحه لا يتبسم ليه تبسمك في وجه اخيك المسلم صدقه رقم اثنين اللين والرحمه والرفق ما كان الرفق في شيء إلا زانه وما نزع الرفق من شيء إلا شانه عايز أذكر مثالين صغيرين كده قبل ما نطلع الفاصل لو إن في طريق ضيق تعدي منه عربية واحدة ولكن بحرص لو دخل يمين أو شمال العربية هتخبط في الجدار إيه المطلوب منك تمشي مرة واحدة هتخبط العربية يمين وشمال لكن لو دخلت بهدوء هتعدي بسلام كذلك لو عندك زرعة الزرعة الصغيرة ديت وجبت شوية مية لو دلقت المية مرة واحدة عليها الزرعة هتموت ولكن لو سكبت المية واحدة واحدة الزرعة ستنمو وتترعرع بالرفق واللين والرحمة رقم ثلاثة العفو العفو شوف قد ايه النبي عليه السلام اتدبرت ضده يا جماعة تسع مؤامرات لقتل النبي ورغم ذلك عفى النبي ضرب النبي ووضع سل الجزور على ظهري ورمي التراب فوق رأسي وطرد من مكة وهو يبكي ويقول إنه إنك لأحب بلاد الله إلى الله وإنك لأحب بلاد الله إلى رسول الله ولولا أن قومي أخرجوني منك ما خرجت شوف قد إيه ورغم ذلك يرجع مرة أخرى ويقولون ما تظنون أني فاعل بكم قالوا خيرا أخ كريم وابن أخ كريم فقال فاذهبوا فأنتم الطلقاء ده النبي عمره ما عاقب حد أبدا عمره ما عامل حد بمعاملته دائما كان يقابل الإساءة بالعفو بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم هنكمل مع بعض في دقيقتين ثلاثة معلش بعد الفاصل كده هنكمل يعني بعض الحاجات الجميلة كده من مفاتيح القلوب ونستقبل رسائلكم وإيميلاتكم واتصالاتكم ولكن بعد الفاصل صلى على حبيبك تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد الدفا بود ومحبة ولحظة صفا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم مفاتيح القلوب ثمان مفاتيح في عجالة سريعة وإن كانت المفاتيح أكتر من كده لكن إحنا في عجالة سريعة بنقول مفاتيح القلوب أول حاجة قلنا البسمة البسمة خلي البسمة ما تفرقش وشك وزي ما حتى علماء الطب بيقولوا الإنسان لما بيبتسم بيشغل عضلتين بس في الوجه ولما بيعوز يكعبلها ويكشر بيشغل 14 عضلة يعني أنت اللي بتتعب نفسك يبقى تبسمك في وجه أخيك المسلم صدقة رقم اثنين الرفق واللين رقم ثلاثة العفو رقم أربعة المصافحة حديث عجيب جدا رواه أبو داود بإسناد حسن إن النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما لما كان إذا كان إذا استقبل رجلا فصافحه كان لا ينزع يده من يد الرجل حتى ينزع الرجل يده وكان لا يصرف وجهه عن الرجل حتى يصرف الرجل وجهه يعني تخيل حضرتك لما النبي كان يقابل حد يسلم عليه ويمسك ايده كده كان النبي ما يسيبش ايده من ايد الرجل الا لما الراجل هو اللي يشيل ايده وما كانش يصرف وشه عن وجه الرجل مش بيسلم عليه وهو باص الناحيه الثانيه ما كانش يصرف وشه عن وجه الرجل الا لما الرجل يصرف وجهه عن وجه النبي صلى الله عليه وسلم ده معناه ان ان انت ان النبي عايز يقول له انا مهتم بيك انا مش بسلم عليك سلام كده وماشي وخلاص الحاجات دي بتؤثر جدا في قلب الانسان كان حضرتك لو واحد بيسلم عليك وهو عامل لك كده انت تشعر بانه بيحتقرك مش مهتم بيك طب تخيل هو بيسلم عليك السلام عليكم ازي حضرتك الف سلام عليك طمنا عليك ربنا يبارك في عمرك ازاي الاولاد شوف الاهتمام ده بيخليك لازم تحبه غصب عنك وقلبك ينفتح ليه بفضل الله رقم خمسة التنادي بأحب الأسماء كان النبي ينادي الناس بأحب أسمائهم حتى الطفل الصغير كان النبي يقول له يا أبا عمير ما فعل النغير ده حتى الملائكة الملائكة حينما يصعدون بروح العبد بعد موته إلى السماء ينادونه بأحب الأسماء يقولون روح من هذه فيقولون روح فلان ابن فلان بأحب أسمائه إليه التي كان يسمى بها في الحياة الدنيا رقم ست الهدية النبي صلى الله عليه وسلم يقول كلمتين تهادوا تحابوا هدية بسيطة جدا تنفتح بها قلوب المسلمين بل من أكثر الأسباب يا جماعة واحفظوا مني الكلمة دي والله التي تنفتح بها قلوب الناس الهدية يا أختي وفاضلة اللي قاعدة قدامي ربنا يحفظك ويبارك فيكي عايزة تكون السبب في هداية أختي ليكي تلبس حجاب خدي لها هدية وبعد ما تدي لها الهدية ما تكلمهاش عن الحجاب غير في المرة اللي بعدها وحضرتك خد هدية لأخ ليك ما يكونش بيصلي اديله الهدية المرة اللي بعدها كلمه في الصلاة صدقوني القلوب ستنفتح رقم سبعة حسن الاستماع النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يحمل أعباء الأمة كلها صلى الله عليه وسلم ورغم ذلك يجلس مع أمنا عائشة ويستمع إليها في حديث أم زرع وهي بتحكي له قصة 11 امرأة اجتمعنا وقعدوا بقى يحكوا كل والنبي صلى الله عليه وسلم يجلس ويستمع بإنصات ثم يقول لها في آخر الحديث كنت لك كأبي زرع لأم زرع غير أني لا أطلقك يا سلام يعني معناها أنا كنت مركز معاك وسامع كل كلمة بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم رقم ثمانية المواساة النبي صلى الله عليه وسلم لما لما قتل عبد الله بن عمرو بن حرام اللي هو والد جابر بن عبد الله حب النبي يواسيه فقال له يا جابر أتدري ما صنع الله بأبيك قلت الله ورسوله أعلم قال يا جابر ما كلم الله أحدا من البشر إلا من وراء حجاب إلا أباك فإن الله قد كلمه كفاحا بلا حجاب وقال عبدي تمنى علي قال يا رب أتمنى أن أرد إلى الدنيا فأقتل فيك ثانية عايز أتقتل مرة ثانية من أجلك فقال إنه قد سبق القول مني أنهم إليه لا يرجعون فقال هذا الرجل الصالح عبد الله بن عمرو بن حرام قال يا ربي فأخبر من ورائي حتى لا ينكلوا عن الجهاد في سبيل الله فنزل قول الله عز وجل ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون وانتم عارفين قصص كثيرة جدا في مواساة النبي صلى الله عليه وسلم لكثير من الصحابة فالشاهد عايزين نحرص بالله عليكم على فن التعامل مع الناس وفن الدخول إلى القلوب وامتلاك مفاتيح القلوب عشان ندعو الناس جميعا إلى طاعة علام الغيوب سبحانه وتعالى ونقرأ في بعض الإيميلات اللي وصلتنا ربنا يحفظنا يحفظكم إلاقي توفيق بيقول نحن سكان ولاية سيكيك ده من الجزائر نحبك كثيرا في الله يا شيخ وبارك الله فيك على دروسك البسيطة الهادفة واجعل الله في ميزان حسناتك آمين وميزان حسناتكم إن شاء الله الأستاذ عبد العزيز من المغرب آه السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا الحبيب نحبك في الله ونتمنى أن تزورنا هنا في المغرب إن شاء الله آه بعد ما نصور برامج آه رمضان لقناة اقرأ إن شاء الله الفترة القادمة إن شاء الله أي دعوة توجه إلي من الجزائر من المغرب من تونس من كل بلاد العالم إن شاء الله توجه إن شاء الله عن طريق قناة اقرأ اتصلوا بقناة هنا إن شاء الله ورتبوا معاهم وأنا إن شاء الله جاهز وعلى استعداد لزيارتكم جميعا طوال شهر رمضان إن شاء الله آه ربنا يحفظنا ويحفظكم آه يعني أخت بتبشر أنها اعتنقت الإسلام ربنا يكرمها والله يا شيخ لم أشهد يوما بشيخ مثل ما شهدت لك ربنا يغفر لنا ولكم يا رب ووالله لم أعتنق الإسلام ولم أتذوق طعم الإيمان إلا عند الاستماع إليك وإلى خطبك ودروسك ربنا يجازيك كل خير يا رب ويثبتك على الإيمان ويحفظك يا رب العالمين الأخت حسناء من المغرب ربنا يحفظها برضه بتبشرنا بخير بتقول بفضل الله ثم بفضلك لبست الحجاب وأصبحت أصوم الاثنين والخميس وأصلي في الوقت وأعمل بكل عمل ربنا يثبتك أخت حسناء فاطمة قريش من الجزائر حفظك الله وأعانك شيخنا الفاضل إني أتغير كلما سمعت لك وأحاول أن أصبح أكثر حلما في بيتي ومع تلامذتي ومن أعرف ادعوا لي بصلاح ذريتي ربنا يصلح ذريتك وذرية جميع المسلمين يا رب العالمين ويجمعنا وإياكم على الخير الأخت إمام من الجزائر آه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته نحبك في الله يا شيخ ننتظر حلقاتك على حر من الجمر آه نرجو أن تخصص حلقة للتحدث عن الشابات المراهقات حاضر عيني حاضر وكيفية الالتزام في ظل الانفتاح الغربي الأخت أسماء من المغرب أرجو أن تدعو لي بالنصر والعزة والتوفيق والنجاح في حياتي والفرج القريب لي ولجميع المسلمين ربنا ينصرك ويعزك ويوفقك وينجحك ويفرجها على جميع المسلمين يا رب العالمين الأخت أمال من الجزائر أطلب منك شيخان أن تدعو لأختي في الدين زرارقي فاطمة بأن يثبتها على دينها وأن يرزقها الفردوس الأعلى اللهم أمين يا رب العالمين ربنا يثبتنا وإياكم جميعا ويرزقنا إياكم الفردوس الأعلى اللهم أمين الأخت نسرين من الجزائر أسألك يا شيخنا أنا طالبة مقبلة على شهادة البكالوريا ندعو لها بالنجاح ربنا يا رب ينجحك وينجح كل طلاب المسلمين يا رب العالمين الأخت هبة من مصر السلام عليكم
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازيك يا شيخ يا أهلا وسهلا بحضرتك بحبك في الله يا شيخ والله ربنا يحبك ويسترك يا أختي هبة
ادعي لنا يا شيخ والله كده ربنا يستجاب لدعواك يا شيخ ربنا يثبتنا وإياك ويجمعنا وإياكم على خير وينجينا من الفتن ويحفظ بلاد المسلمين يا رب العالمين ويألف بين قلوب ادعي لي المسلمين يا شيخ ربنا يتمم لي على خير أنا مخطوبة ربنا يتمم لي على خير ربنا يكرمك يا أختي هبة ويتم لك زواجك وزواج كل أخواتنا اللي قاعدين قدامنا يا رب يرزقهم يا رب بأزواج صالحين قولوا آمين اللهم يا رب تتخطب يا رب يا شيخ كده وربنا يرزقك ابن الحلال حاضر على عيني حاضر ربنا يا رب ييسر لكل بنات المسلمين يا رب العالمين ويرزقهم بأزواج صالحين وذرية صالحة يا رب العالمين الأخت سميحة من الجزائر السلام عليكم
السلام عليكم يا شيخ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أنا أحمد ربي كتير كتير أني نهضر معاك الله يحفظك ويسترك إيه، ادعي لي بالزواج السعيد إن شاء الله أنا مقبلة على الزواج يا رب ادعي يكرمك لي يا رب, بالهداية للزوج ده يا رب يكرمك ويهديهولك ويبارك لك والشفاء فيه لوالدي كتير ربنا يشفيهم ويشفي جميع مرضى المسلمين يا رب
آمين يا رب العالمين الله يبارك فيك يا أخت سميحة جزاك الله خير على الحمد لله يا الاتصال رب العالمين الله يحفظك ويحفظ إخواننا في الجزائر السلام والأخوات.
عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ربنا يكرمك يا رب ويا رب يا رب يفرحنا بكل بنات المسلمين يا رب ويسعد قلوبهم يا رب يكونوا في بيوت أزواج صالحين يسعدوا قلوبهم دنيا وآخرة يا رب العالمين آه الأخت دنيا خليلي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا أحبك في الله ربنا يحبك ويسترك وأرجو منك أن تدعي لي بالحصول على أعلى معدل في امتحان الأولى بالبكالوريا ربنا يا رب يكرمك يا رب وينجحك ويسترك وينجحك بقى والمهم بقى ده المهم أكتر بقى ربنا ينجحك في امتحان الآخرة بقى ده يعني أهم من امتحان الدنيا ألف مليار مرة ربنا يكرمكم كده يوم ما تاخدوا الصحب بتاعتكم بيمينكم كده وتخشوا بقى الجنة ويقال كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية يعني احنا محتاجين نسمع بقى النداءات الجميلة دي في الجنة ونسمع بقى ربنا سبحانه وتعالى بيقول يا أهل الجنة هل رضيتم فنقول له وما لنا لا نرضى وقد أنجيتنا من النار وأدخلتنا الجنة فيقول جل وعلا ألا أعطيكم أفضل من ذلك وأي شيء أفضل من ذلك يا رب فيقول أن أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا محتاجين ورب الكعبة ننسى كل شقاء وبلاء شفناه في الدنيا مع أول غمسة في الجنة ثم الخلود في الجنة ربنا يجمعنا وإياكم في الجنة الأستاذ سامر من مصر السلام عليكم السلام عليكم
عليكم السلام وبركاته ازيك يا عليكم السلام ورحمة محمود؟ عامل الله وبركاته أهلا وسهلا إيه؟ عليكم السلام وبركاته يا محمود أهلا وسهلا يا ريت توطي التلفزيون واسمعني من التليفون انا يا حضرتك طب السلام عليكم يا محمود عليكم السلام ورحمة الله وبركاته عامل ايه حضرتك الله يخليك الله يعزك الله ويسترك يخليك والله حضرتك انا كنا عايزين بقى نعرف الدروس بتاعت حضرتك في المساجد دي بالظبط معلش الصوت مش وا- مش واصل له بقول لحضرتك ال- الدروس دي حضرتك هتبقى في- في أي مساجد في المساجد اه انا بدات يا استاذ سامر الفتره اللي فاتت فعلا نزلت آه، كم كبير من المساجد ولكن آه، آه، اعذروني انا بس وقفت التصوير لمده شهر عشان انتهي من تصوير برنامج آه، رمضان لقناه اقرا الحبيبه فاول بمجرد ما انتهي من تصوير اخر حلقه من حلقات رمضان ان شاء الله هتلاقيني نازل تاني المساجد ان شاء الله ووعد ان شاء الله اخواني وحبايبي في اسوان والصعيد انا عارف قصدوني ان انا اروح لهم ان شاء الله نخصص لهم اسبوع كامل نبداه في اسوان وننزل بقى على اسيوط و- وبقيه بلاد الصعيد ان شاء الله و- ووعد برضو ان شاء الله نروح لكل محافظات مصر ربنا يجمعنا واياكم على خير يا رب العالمين الاستاذ مصطفى من المغرب السلام عليكم وعليكم السلام عليكم السلام آه، ورحمة الله.
أهلاً، أخي الكريم يا اهلا آه، وسهلا أستاذ مصطفى.
نحبك آه، في ال- ربنا يحبك ويسترك احبك الذي احببتني فيه
آه، جزاك الله عنا كل خير وشكرا على المجهودات آه، التي بتقوم بها الله يخليك يا أستاذ مصطفى.
عندي سؤال الله يخليك تفضل.
بخصوص آه، أمي كانت آه، انقطعت عندها ال- الحيضة نعم.
دم الحيض مدة شهر وشكيت بأنها واش حامل ولا مش حامل نعم.
آه، فأخذت آه، دواء منع الحمل نعم بعد أسبوع آه، سقط آه، منها شيء فشكيت بأنه آه، يعني آه، نطفة أو آه، ما شابه وهي الآن بتسأل يعني إيش المعمول يعني آه، في حاجة نزلت بعد ما استعملت هذا الدواء نعم ولكن آه.
آه. كان عندها في الأول آه، شك يعني ما عرفتش بالضبط واش آه، نعم واش يعني على, على هي حامل أو لا نعم هي ما كانتش تعرف انها كانت حامل ولا لا لا طيب، لا، حاضر، كان عندها حاضر.
شك فقط شك طيب حاضر يا أستاذ مصطفى على عيني حاضر على عيني حاضر آه عبادة الأخت عبادة من مصر السلام عليكم سلام ورحمة الأخ عبادة أنا آسف والله معلش ما قالوش يعني سلام.
محمود ربنا يخليك يا أستاذ عبادة ايش اخبارك؟
ربنا يحفظك ويسترك يا رب اني اني احبك بالله والله أحبك الذي أحببتني فيه وربنا يجعل اسمك على مسمى يبقى إن شاء الله حياتك كلها عبادة امين يا رب الله يخليك يا أستاذ عبادة اتفضل استاذ محمود ما رايك الذي يقرا القران وليس متوضي؟
يقرأ القرآن ويفعل إيه ليس متوضي يعني وهو مش متوضي يعني اه نعم اه نعم هو عموما ال- الافضل الافضل آه، لا يمسه الا المطهرون على تفسير بعض اهل العلم انه لابد ان يكون متوضئا الا اذا كان عنده عذر لان الوضوء امر بسيط يا جماعه يعني لو انا قاعد في البيت ما الذي يمنعني من ان انا لما عاوز اقرا القران وهذا من باب توقير كلام ربنا ومن توقير الحق سبحانه وتعالى ان انا اخش اتوضا واقرا امتى يعذر المرء يا جماعه هب ان انا مثلا راكب آه، مواصله قطر مثلا او اي حاجه والمسافه مثلا خمس ست ساعات ولم استطع ان انا احافظ على وضوئي وليس هناك مكان في القطار او في الاتوبيس او الباص ان انا اتوضا في الحاله ديت يجوز ان انا اقرا وانا على غير وضوء لكن ما دام يتيسر لي الوضوء فانا افضل ان تتوضا ان شاء الله الأخت فاطمة من المغرب السلام عليكم شيخنا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاكم الله خير على هذا البرنامج الناجح أرجوك أن تدعو لي بالزوج الصالح والشفاء لأبي وعمي ربنا يشفي والدك وعمك ويشفي جميع مرضى المسلمين ويرزقك يا رب وجميع المسلمات بأزواج صالحين الأخت ميمي من الجزائر ادعو لأخي هشام وعبد الكريم بالنجاح الدائم ربنا ينجحهم ويكرمهم إمام من الجزائر أطلب منك أن تدعو بالشفاء إلى سيدة, سيدة أم, أم حورية ربنا يشفيها وكذلك لابنتها بالصحة ونجاحهما في حياتهما الأخت خولة من الجزائر آه، برضو سأجتاز امتحان البكالوريا آه، وارجو ان تدعو لي ربنا يكرمك يا رب ريحان من الجزائر عمر 14 سنه لا اصلي اصلي طاره واريد ان اكمل صلاتي طيب الأستاذ سعيد من المغرب السلام عليكم وعليكم السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام عليكم السلام يا أستاذ سعيد اتفضل الله يخليك آه، الشيخ عايز اسالك على اسم في...
ع- آه، علي...
عايز اسالك على عندي عندي ابن آه سميته ادم ألم آدم آه, آه.
سميته ادم عن نجس الاسلام لا ما فيش آدم، آدم.
آه نعم آدم ما فيش مشكلة ما فيش مشكله لا ما في مشكلة إن شاء الله عندي سؤال ثاني على اسم أبي البشر ربنا ي- يبارك فيك ويحفظك ويرضى عنك عندي سؤال ثاني اتفضل آه سؤال آه عندي عندي قرض اخذت قرض بالربا آه آه كيف اتخلص منه؟
بص يا استاذ سعيد احنا دا دايما بنتمنى بنتمنى كده وربنا يحفظكم لما يجي حد يسأل عن موضوع القرض مش عايز يقول انا خدت قرض عايز يقول انا لسه هاخد قرض يعني ايه ما دمت ايه ما دمت خدت القرض فحاول على قد ما تقدر ان انت يعني إيه، لو قدرت ترجع القرض دوت و- وتتحمل خسائر قريبة احسن ما قدرتش والموضوع ان الف- القرض اللي انت خدته وصرفته خلاص فاكثر من الاستغفار وحاول بقدر الامكان ان شاء الله ان انت لا تكرر هذه المساله لان القرض والله من ناس كثيره انا سمعتها منهم قالوا ما اخذنا قرضا من بنك الا دخل علينا بالخراب ربنا يعافينا ويعافيك يا رب العالمين لان يمحق الله الربا محق شوف كلمة ي- يعني عفوا ايه شوف لما واحد يقول لك ايه يقول لك وضربوا ضربة ساحقة ماحقة ما خللوش فاهم ازاي شوف يمحق الله الربا ويربي الصدقات فعايزين نقول يا جماعة يعني الربا هو الذنب الوحيد أو الكبيرة الوحيدة اللي ربنا قال ف- ذنوا بحرب من الله ورسوله ف آه، يعني عايزين نبتعد عن موضوع القروض إلا للضرورة القصوى وهذه تقدر بقدرها ولا بد من استفتاء أهل العلم في هذه المسألة كأن يكون رجل مثلا آه، لابد أن تجرى له عملية جراحية وإلا سيموت ولجأ إلى أهل الفضل والخير والصلاح وما فيش حد رضي يديله ولا مليم فاضطر إلى أن يقترض من أجل إجراء العملية الجراحية يكون معذور واحد هيخش السجن وخلاص هيتسجن لظرف ما مش هنقول خد فلوس ولعب بيها وعمل وسوى وبعدين آه، اتداين لا ده غصب عنه اتداين لأسباب آه، أكل ولاده وشربه ماء واتداين وهيخش السجن ولجأ إلى أهل الخير فرفض أن يعطوه فاقترض من أجل أن يدفع عن نفسه مضرة السجن فهذا جائز لكن عايز أقول إن ما نستسهلش كل حاجة نقترض نقترض ربنا يحفظكم ويبارك فيكم يا رب العالمين إيه، الأستاذ شريف من مصر
الو السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الو أيوة يا أستاذ شريف مع حضرتك
بقول لحضرتك يا شيخ يا- اللي انا كنت كنت بعمل ذنوب وكده فرب
طب فربنا وط- وطي التلفزيون طيب واسمعنا التليفون حاضر ماشي
الخط قطع طيب قدر الله ما شاء فعل اتصل بينا تاني يا أستاذ شريف مين أم فاطمة من المغرب السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أرجوك يا شيخ محمود ادعي لجوزي الله يوفقه ربنا ويسهل يوفقه عليه ربنا يوفقه ويصل له كل خير يا رب ويبارك لك فيه ويبارك له فيكي ويهدي لي بنتي يا ربنا يا رب يسعد قلبك ويسعد بيتك ويشفي وي- أمي ويشفيها لك يا رب العالمين ويحفظ ويحفظ جوزي ربنا يحفظه أرجوك يا لك شيخ محمود انا سعيد جدا ان واحده بتتصل وتقول ادعي لزوجي حاجه جميله قوي قوي ان واحده تكون حريصه على زوجها لدرجه انها بتتصل مخصوص عشان تقول ادعي لزوجي والله الواحد بيبقى سعيد جدا جدا لما يشوف البيوت الجميله دي ويشوف كده في حب وتفاهم بين زوج وزوجه لدرجه انها حريصه على الدعاء ليه ربنا يحفظك يا ام فاطمه ويبارك فيك يا رب العالمين عبد الحليم من مصر السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمه الله وبركاته اهلا وسهلا أهلا بيك يا شيخ محمود الله يعزك ويسترك أنا سعيد إن أنا بتكلم مع حضرتك ربنا يسعد قلبك دنيا واخره معلش أنا مش هطول على حضرتك على عيني.
بس بطلب من حضرتك إنك تدعي لنا كلنا بالهداية ربنا يهدينا ويهديكم ويبارك فيكم ويثبتنا وإياكم يا رب آمين يا رب وينجينا من الفتن على خير و... و... و- ويعجل لنا بلقاء النبي على الحوض صلى الله عليه وسلم عليك أفضل الصلاة والسلام ربنا يكرمك يا أستاذ عبد الحليم الأخت أم علي من المغرب السلام عليكم شيخ محمود نحبك في الله كثيرا نتمنى لك الشفاء آه الله يبارك فيكم يعني وإن كانت مسألة شخصية ما بحبش أتكلم فيها كتير لكن أنا والله أرجو من إخواني وأخواتي والله وهذا رجاء خاص أول مرة أقوله يعني ادعوا لي ان ربنا يشفي لي صوتي لاني اعاني معاناه كبيره جدا جدا ويمكن حتى تلاحظوا في كثير من الحلقات بتكلم بالعافيه فانا عندي مشكله كبيره جدا جدا في صوتي آه، يعني بجد أد- يعني آه، اتمنى ان كل اخ واخت مسلمه يدعوا لي بظهر الغيب ان ربنا يشفي لي صوتي آه، في اقرب وقت لاني لا اريد صوتي الا للدعوه والله عن نفسي ربنا بس يرد لي صوتي ك- ك- يعني ويشفيه لي عشان اقدر بس اكمل في مسيره الدعوه ربنا يبارك فيكم الحاجة سعاد السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حاجة سعاد ازيك يا شيخ محمود الله يعز وألف حضرتك ألف ألف مليون سلامة ليك الله يسلم عمرك يا رب ويعني ب- بتمنى ان كل اللي بيشوفك دلوقتي يدعي لك ربنا يا يهديك رب- يا رب عشان والله.
خاطرنا الله يبارك وعشان فيك.
خاطرك الله يخليك يا حاجة معلش انا سعاد بقى ليا بس- يعني سؤالين عينيا تسلم عينيك السؤال الاولاني بالنسبه للكارت انا ما اقترضتش يعني يعني في انا جبنا جبنا حاجات نعم واخد بالك انت من م- مش من البنك يعني البنك هو اللي ضمننا نعم البنك هو اللي ضمننا نعم ما خدتش من البنك فلوس نعم.
كانت اجهزه كمبيوتر وحاجات كده نعم هل دوت يبقى كارت ما هو البنك بيضمنكم آه، حاجة سعاد ربنا يحفظ حضرتك آه، في مقابل فوائد بتدفع يعني هو هو يعني انت مثلا لو هتشتري جهاز الكمبيوتر مثلا مثلا ب 1000 ونص فيجي البنك يقول انا اخش اضمنك ويبقى إيه عليك 2000 جنيه فيبقى كده خد من حضرتك ارباح فأنا عايز أقول يعني آه، ال- ال- اللي خد خلاص يتوب إلى الله ويكثر من الاستغفار لكن فيما بعد يا جماعة بالله عليكم ما حدش يستسهل موضوع القرض ده آه، ادعوا ربنا سبحانه وتعالى أنا نفسي نقول يا رب هو هو ربنا سبحانه وتعالى ده, ده الغني الغني الذي لا تنفت خزائنه والله العظيم والله الذي لا إله غيره سبحانه وتعالى أنا أعرف ناس يا جماعة كانوا بيبقوا في أزمات لا يعلم بها إلا الله رجل عليه شيك لو ما دفعوش هيتسجن وقبل ما يسأل الناس وقبل ما يقترض كان يقوم يصلي ركعتين بالليل ويقول يا رب يا رب مش عايز ألجأ للحرام يا رب ابعدنا عن القروض يا رب يا رب مش عايز أغضبك يا رب وسع لي يا رب يصل لي والله كان بيحصل له حاجة من الاثنين يا جماعة ده اللي أنا شفتهم في حياتي كان حاجة من الاثنين إما إن صاحب القرض يجي يقول له أنا يا سيدي مش عايز الفلوس ديت وخلاص اعتبرها من زكاة مالي مش عايزها وإما إن ربنا كان ييسر له باب رزق يدفع فيه الفلوس دي بفضل الله سبحانه وتعالى يعني تأكدوا ربنا سبحانه وتعالى يستحي إذا رفع العبد يديه لأن يردهما صفرا خائبتين ده ربنا كل ليلة كل ليلة يا مسلمين بيقول هل من داع يدعوني فأجيبه هل من سائر يسألني فأعطيه هل من مستغفر يستغفرني فأغفر له والحديث رواه مسلم ينزل ربنا جل وعلا إلى السماء الدنيا كل ليلة قوموا قبل ما تسألوا حد وقبل ما تروح للبنك وقبل ما ما تورط نفسك في أي حاجة قول يا رب قول يا رب وخلي عندك يقين ما تقولش يا رب وأنا ناوي الصبحية أروح البنك مش هينفع إنما قول يا رب وأنت في تجرد وإخلاص ويقين وثقة في الله سبحانه وتعالى الأستاذ توفيق من الجزائر آه، أتمنى أن أكون معكم في جنة الفردوس ربنا يا رب يجمعنا يا رب جميعا في الفردوس آه، أنا إكرام مبشور من المغرب تزوجت حديثا ادعوا لنا يا شيخنا الجليل ربنا يوفقكم ويسعدكم سالم من الجزائر أقول لك أني أحبك في الله أحبك الذي أحببتني فيه وأنا من المعجبين بدروسك وطريقة تقديم دروسك آه، وشرفنا أن تدعو لي بالثبات ربنا يثبتك ويبارك فيك مين معانا يا سيدي؟ الأخت هالة من مصر السلام عليكم السلام عليكم يا فندم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازيك يا حاج يا أهلا وسهلا آه، حضرتك بس بعد اذن حضرتك والنبي ت- تدعي لبنتي كده هتقولي ربنا لا إله إلا يفتح لها الله.
صدرها وي- وييسر لها امرها ويوفقها كده ويرزقها بالزوج الصالح اللي يسعدها ويفرحها ربنا يعني يا رب يشفيها لك ويسعدها ويجوزها وتشوفي كده ذريتها الطيبة وتفرحي بيهم وتجوزيهم وتتصلي بينا وتقول لنا أنا عازماكم على فرح أحفادي إن شاء الله ربنا يبارك فيك يا حاجة هلا الأخت إيمان السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ محمود أيوة مع حضرتك بالله عليك يا شيخ محمود تدعي لي وتدعي لزوجي بالهداية والرزق الواسع ربنا يا رب يوسع عليكم بالله عليك المسلمين رقية من الليل ويهديكم.
وصلاة الفجر على عيني حاضر والله وانتوا أنا ادعوا لنا والله- وانتوا ادعوا لنا كده يا أخت إيمان ربنا يعزك ويبارك فيك يا رب العالمين إلهي ربنا يشفي صوتك يا شيخ محمود يا, يا رب, رب، يا رب.
ويرزقك العافية يا رب آمين يا رب العالمين بالله ربنا عليك يخليك ما تنسى في قيام الليل وصلاة حاضر يا الفجر اختي ايمان حاضر على عيني والله ربنا يبارك فيك بالله ويحفظك عليك بالهداية انا بس عايز الزوج وصلاة حاضر.
صلاة في مواعيدها الفروض في الجامع يا رب يكرمكم يا رب ويصلح حالكم يا رب انا عايز ما ننساش يا جماعه الواجب بالله عليكم احنا قلنا احنا في شهر رجب شهر رجب شهر شهر الله المحرم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول احب الصلاه الى الله بعد شهر رمضان شهر الله المحرم فمش عايزين نهمل الصيام حب الصيام حب الصيام بعد شهر رمضان هو شهر الله المحرم عايزين نكثر من الصيام وخصوصا يعني اللي مش هيقدر يصوم كتير في رجب على الاقل حتى اثنين وخميس و13 14 و15 خلاص قربت جايه اهي ف- و- وركعتين قيام ليل كل يوم عشان نعود نفسنا بقى داخلين على التراويح عايزين نعمل بقى ايه يعني ايه تليين عضلات القلب للطاعه وللاقبال على شهر رمضان وكل يوم جزء قران ان شاء الله والاكثار من الاستغفار والصلاه على النبي يبقى قلنا أربع واجبات الإكثار من الصيام يا جماعة تاني حاجة ركعتين قيام ليل تالت حاجة كل يوم جزء قرآن رابع حاجة الإكثار من الاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي الحقيقة احنا عايزين نقول حاجة يا جماعة محتاجين اليومين دول بجد ان احنا فعلا نركز على حاجتين عايزين نأمن عبادتنا قبل ما نخش على رمضان هو ده التأمين ال- الوحيد الحلال ان احنا قبل ما نخش على رمضان عايز اسألك سؤال واسألك سؤال نفسك تصوم رمضان كم مرة السنة دي قول لي ما هي مرة وانا هصوم ك- لا ممكن تصوم 100 مرة لو التزم على ايديك او لو التزمت على ايديك 99 واحدة او التزم على ايدك 99 واحد والكل وكلكم صمتوا يبقى انت صمت رمضان 100 مرة يبقى امنت على عبادتك والان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر نعم ده كان درس بسيط على فن فن التعامل مع الناس معنا رنا من مصر السلام عليكم طب اخر تليفون السلام عليكم وعليكم السلام ازي حضرتك عليكم السلام ورحمه الله وبركاته اهلا وسهلا آه، انا عندي بس سؤال- سؤالين اتفضلي يا اختي رنا آه، هو لما يكون حد اذى حد و- نعم وبعدين بلاقي اللي هو ايه آه، حقي بيتاخد فانا عامل إيه؟
طبيعي ان انا هفرح فانا مش عارفه دي شماته ولا ان انا فرحانه ان حقي بيتاخد ان ربنا اه عايز حقك يعني.
اتاخد اه نعم وفي سؤال تاني ان الواحد لما يتقرب جامد من ربنا نعم فهو بي... غصب عنه بيحس ان هو مبسوط من جواه ففي افضليه عن الناس مش بيأثر في سلوكه الخارجي مع الناس بس بيبقى من جواه مبسوط فده نعم.
بيبقى اللي هو مدخل كبر للشيطان نعم حاضر لا، اختيار على عيني حاضر طب مع السلامه الله يسلم حضرتك يعني قصدها ان لو حد مثلا ظلمني وبعدين اللي ظلمني ده حد راح ظلمه فانا فرحت فيه لانه اتظلم هو كمان عموما إحنا عايزين نقول حاجه احنا خلينا احسن من الناس خلينا احسن من اللي ظلمونا ونقول لو اتظلموا هم احنا لا نتمنى لهم الظلم ولا نتمنى لنفسنا الظلم بنقول في الوقت دوت ربنا يرفع الظلم عنا وعنه ويكفينا شر كل ظالم يا رب العالمين واحنا نعفو ونصفح حتى اني كان جاني سؤال امبارح ايه الافضل ان انا آه، آه، اعفو من من الان عن اللي ظلمني ولا استنى ليوم القيامه اخد منه حسنات على قد ما اقدر اقول الافضل العفو عارفين ليه لان انا لو خدت حسنات كم حسنه اخدها 1000 2000 3000 إنما أنا لو عفيت فالله عز وجل يقول وأنا أولى منك بالعفو قد عفوت عنكما يا سلام فأفوز بعفو ربنا وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة ده كلام حبيبك ما تصلى عليه صلى الله عليه وآله وسلم إخواني وأحبابي عايزين نتعلم فن التعامل مع الناس البسمة الرقة المعاملة الطيبة الرفق اللين المصافحة البسمة التعامل الطيب ال- ال- ال- ان احنا نسعى الناس باخلاقنا علشان نكون سبب في هدايه الناس ربنا يجمعنا واياكم على الخير سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته
في حضن البيوت يعيش الدفا بود